السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين واجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك واجعلنا مفاتيح خير مغالق شر واستعملنا ولا تستبدلنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم احفظ مصرنا من شر أنفسنا ومن شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ بلدنا من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن الذين يمكرون بها في الليل والنهار اللهم من أراد بهذا البلد خيرا تعلم ذلك أنت من نيته فخذ بناصيته إلى كل خير ووفقه اللهم إلى كل خير ومن أراد بهذا البلد شرا وأراد بها خرابا وأراد لها الفوضى تعلم ذلك أنت من نيته اللهم أرنا فيه آية ولا ترفع له راية ولا تحقق له غاية واجعل تدبيره تدميره ورد كيده في نحره وأشغله بنفسه وبماله وبمن يحب اللهم إني أسألك وأنت في عليائك وكبريائك أن تصلح ذات بيننا وأن تهدينا سبل الرشاد اللهم وثق إخاءنا واشدد عزائمنا ونم محبتنا وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير مصر الجديدة الثلاثاء تسعة من شهر الله ربيع الثاني 1434 من العام الهجري الموافق 19 فبراير 2013 من العام الميلادي واستفتأنا من يتحمل مسؤولية الأزمة بين حزب النور ومؤسسة الرئاسة مستشار الرئيس ولا حزب النور المنبثق عن الدعوة السلفية ولا حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين ولا جميع ما سبق هيكون النهاردة عندنا فقرة بعد الانترو والمقدمة عن سبل الخروج من هذه الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى وده طبيعي ما زلت أكرر أن ده طبيعي بيحصل هيكون معنا الدكتور حلمي الجزار قيادي بجماعة الإخوان المسلمين دكتور أحمد خليل عضو الهيئة العليا بحزب النور والأستاذ طلعت رميح الكاتب والمحلل السياسي وعضو مجلس الشورى أناشدكم الله مجموعة حاجات تنصرنا الصبر إنما النصر صبر ساعة اتنين التحلي التحلي بالبعد عن التعصب البغيض اللي بلمحه أحيانا في بعض التعليقات ثم الشق عن النوايا البشع كأن الإخوة اللي بيشقوا عن النوايا دول معاهم ألتراسونيك بيعملها كده يقوم مطلع ده مرائي ده إخواني ده منافق ده سلفي ده كلام من ده يعني قرائن الأفعال تقدر تحكم بيها لكن في النهاية نرجو ان احنا آآ آآ نحقق التربية لأنه ثورة 25 يناير قلبت موازين كتيرة وكشفت وشوش كتيرة وأخرجت ما في قلوب ناس كتيرة وكان أكتر ما فيها الحقيقة أنا برضو ضعف التربية اللي موجود إنك فجأة تلاقي واحد يشتم شيخ بقاله في الدعوة مثلا 50 سنة مثلا وده كان حصل أيام خناقات المجلس العسكري كان في شباب من قلب التيار ده نفسه بيطلع يشتم مشايخه ويطعن فيهم وفي ذمتهم وفي دينهم فبتمنى انه التربية يعني تاخد الواحد عايز يستوي شوية يا أخي ضع لسانك أو ضع عقلك أمام لسانك قبل أن تتكلم وقبل أن تهرف بما لا تعرف لأن الكلمة أنت مسؤول عنها قدام ربنا سبحانه وتعالى فأتمنى أن احنا يعني نبقى على الإنترنت الشباب التيار الإسلامي ده اللي بينزل يصلي الفجر في الجامع واللي بيحضر كان دروس طول عمره ويحب على ايد المشايخ ويبوس كتافهم يا اخي طب افتكر للمشايخ دي حاجة كويسة بدل ما تتكلم في عمل سياسي وارد فيه اي شقاقات وخلافات وارد فيه العمل السياسي ده وارد فيه بس يبدو ان انتوا كنتوا متخيلين غير كده لكن ان الفجور يطلع بصورة ان احنا نطعن في نوايا المشايخ ونوايا السياسيين بهذه الصورة لا يعني انا, أنا بني علمان بني علمان بيتكلموا زي ما قريت لباسم يوسف تعليقات كلها تحس انها مهترئة واللي بيعلق هذه التعليقات هو أبعد ما يكون عن احترام الذات وعن احترام النفس وعن احترام الدين وعن الأدب وعن كل حاجة تتصورها وهو بيتصور بسذاجته انه لما شيخ بيغلط اذا هذا مبرر له عند الله ان ينحرف وان يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه لا يا حبيبي كل نفس بما كسبت رهينة الله قال ولا تزر وازرة وزر أخرى الله علمنا عن المسؤولية الفردية وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب فما تقلقوش قوي من اللي بيحصل يا جماعة الخير عايزين نقول انه احنا بقالنا ست شهور بعد وصول او سبع شهور بعد وصول الرئيس المنتخب للحكم دولة زي مصر اقسم لكم بالله ولا ازايد على هذا فيها ما فيها من الفساد الذي يصعب على عمر بن الخطاب أن يحققه إلا برجال مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمر نفسه يصعب عليه أن يحقق الخير لمصر إلا في وجود رجال هو كان يتمناهم افتكروا أن عمر الخطاب كان بيتمنى رجال لما قال للصحابة اللي قاعدين معاه من, من بعض الصحابة يعني تمنوا واحد قال له أتمنى دارا مليئة بالذهب أنفقها في سبيل الله والتاني قال له زبرجد أنفقه في سبيل الله هو قال أتمنى دارا مملوءة برجال أمثال سالم ابن عبد الله بن عمر وأمثال أبي عبيدة بن الجراح وأمثال وأمثال فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين ده اللي هينصر دين ربنا مش شعارات انما رجال ورجال مواقف ساعة الموقف تبدو رجولته يعني مش ينهار يبقى عامل زي العيال الصغيرة ويعني ياخد بعضه يقول لك ايه خلاص الدنيا المشروع وانتهت الحياة لا ما انتهتش خالص يا اخي انت مش بتقرأ في القرآن او حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله بس تأخر النصر في مشاكل عندنا الدولة صعبة وإذا توهم حد أنه هيقدر التيار الإسلامي يشيل الدولة تحت حرب ضروس بالصورة اللي احنا بنشوفها دي صعب يعني أنا النهاردة كان معايا على الخط التليفون طول النهار شرفاء وأنا عارف أن الشرفاء كثيرون في بورسعيد على خط التليفون ومسجات مبعوتالي على الواتس آب طول لحظة بلحظة حتى النهاردة الجرايد الكذابة والإعلام اللي وصل من الدنو والحقارة لمستوى مش لاقي له مستوى نزله تحت عنده تاني الإعلام ده قال لك 25 ألف يجيبون شوارع بورسعيد في العرسين المدني بعتوا لي صور الحدث لحظة بلحظة صور أعداد يعني وكل الأعداد موجودة إيه؟ بالإكراه عمرك شفت عرسيان مدني بالإكراه أو ده بيحصل في مصر يعني واحد يبعت لي يقول لي سواء ميكروباص ماشي بحاله بلطجية يخرجوا ماسكين شوم ويقولوا له هيتنزل ينكسر لك الميكروباص ومحلات بتقفل بالإكراه وبعت لي أسامي ناس وكلمني عن ضابط أمن دولة وكلمني عن حزب وطني سابق وكلمني عن آآ آآ بعض القيادات اللي كانت موجودة في الداخلية وكلمني وكلمني وكلمني عن رجال أعمال وقعد صرخ في التليفون وكل شيء يتصل ويبعت رسالة وغيره لكن في النهاية تفتكر يعني انه العصيان المدني هيجيب نتيجة ان الله لا يصلح عمل المفسدين عايز اقول لكم الف مرة ومليون مرة ضعوا في اذهانكم لا الاخوان انبياء ولا السلفيين انبياء ولا التيار الاسلامي انبياء ناس بتلعب سياسة لاول مرة في سدة حكم وفي سدة مسؤولية فلازم تتوقعوا انه ممكن يحصل ارتباك ولازم تتوقعوا انه ممكن يحصل لخبطه وتخيل ان اللخبطه كانت ممكن تبقى طبيعيه وتعدي لو ما فيش حرب ضروس من اعلام مارينزي وقح بما تحمله الكلمه عند بعض الاعلاميين الإخوة كانوا متخوفين امبارح عن الأخ اللي جبته وبناء على طلبه حطينا على وشه ال- ال- السواد اللي عملناه عشان ما يبانش لأنه خايف مش خا- خايف من أهله بيقول لي عايز أبقى محترم قدام أهلي لأن كنت حاسس إن أنا بأكلهم من حرام أنتوا متصورين إن دي تمثيلية بعضهم يعني خايف لا ما تستغربش مدير المحل اللي اتصل بيا وكلمني عن محمد الجندي اللي اتضرب الله يرحمه بالميكروباص وما زلنا بنتكلم لحد دلوقتي في الطب الشرعي يثبت او لا يثبت ها ناس بتنزل التحرير وعارفه الكلام ده بس اعلام المسيح الدجال ده خاين لله ولرسوله وللمؤمنين ما بيقدرش يقول كده انا اتحدى انا اتحدى كل القنوات الفضائيه تنزل الصبح بث مباشر في أوقات لا يدعى فيها من جبهة الإنقاذ لمظاهرات وينزلوا يخشوا ميدان التحرير في حضور ناس من حكام وعقلاء وطنيين ويحضروا الحوارات مع القنوات الفضائية اللي هيعملوها من قلب الخيام ومن قلب الواقفين عشان يقولوا لنا ان كل اللي موجود طب يصوروا لنا النخب السياسيه اللي جوه على الشاشه يعني عايز اشوف اس- احمد دوما فندي اسراء هانم عبد الفتاح آه، اسماء محفوظ الله يرحمه ما اعرفش راحت فين المجموعه دي كلها صوروا معاهم ورونا ان هم دول المعتصمين فعلا ورونا إن- وال- والاخت اللي بتفتخر بان عيلتها بتسب الدين ابا عن جد انزلوا ورونا الناس دي في الشارع وحمدين صباحي اما احنا عايزين نشوف الصور اللي انتوا طلعوا عليهم حقيقيين دول الصور انزلوا وروهم لنا في الشارع فمش عايز الت- شباب التيار الاسلامي ينزعج ومش عايز الناس تشعر ان التمكين بلا ثمن الناس وصلت لدرجه احيانا من السذاجه انا ساعات بقعد استغرب لها ان اول ما مجلس الشعب يبقى اكتره من السلفيين والاخوان يبقى ده معناه انه التمكين جه تمكين مين يا استاذ تمكين مين لا تمكين لا تمكين الا بشرع الله سبحانه وتعالى طب احنا مش عارفين نقيم شرع ربنا لاسباب كثيره واللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار تخيل انت لو عايز تقيم شرع الله انا خليني اتكلم بصراحه حناشد الرئيس محمد مرسي يطلع على الهواء يقول انا اريد ان اقيم شرع الله الان وروني عدد الصابرين في مصر على ما سيحدث من حروب وضغوط دولية وداخلية لما انتوا اساسا مش قادرين تستحملوا حروب من دولة عميقة وفلول نظام وبعض من كانوا ينتمون الى وزارة الداخلية من رجال الامن على شتى صنوفه وانواعه مش قادرين تستحملوا وفيصنا وعمالين نعيط والحقونا والمشروع الاسلامي باظ هو المشروع الاسلامي ده بيتحقق كده والناس نايمة في البيت ما بتصليش الفجر كده والناس عمالة تشتم وتلعن وتسب ببعض كده والدنيا بتدخل قلب شوية عادي فلما يحصل ده في استفاقة نفكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين حد بعت لي رسالة بيقول لي أرجوك تقول لنا أخبار حلوة إحنا مش عايزين اكتئاب النهاردة يا شيخ خالد طب أجيب لك يعني أخبار حلوة ما في أخبار حلوة بتبقى موجودة فعلا لكن في وسط الدوشة لا يلقى لها بال لما تلاقي مثلا وظائف متاحة في المكان الفلاني ال- الضرائب الحاصلة مش عارف حصل ايه الاستيراد زاد ايه داخل قناة السويس بس الكلام ده ما بيتقالش ومش هيتحس طول ما احنا في هذه الدوشة انا بيعجبني الناس الحقيقة يعني امبارح اتصل بيا مواطن بيقول لي كده على طول لقينا ناس عند دار القضاء العالي وداخله هتقعد تتربك لنا المحلات اللي حوالين دار القضاء في التوفيقية دخلنا دورنا الضرب فيهم ما هو اذا كان شايف ان الامن مش عايز يعمل حاجة في ناس متواطئة من الأمن والذي سقانا هذا من غير حول منا ولا قوة في ناس متواطئة من الأمن في حاجة تاني وشواهد من زمايلهم وكلام بيت... وشواهد من أرض الواقع وانتم متصورين يعني انه صعب على الأمن أن يضبط إيقاع الشارع مش صعب لكن مصالح مشتركة كلها مصالح مشتركة في أماكن حساسة في الدولة دي الدولة دي في أماكن حساسة فيها فيها مصالح مشتركة وناس ما خدوش وعود اطمئنان احنا كتيار إسلامي كله كان يتكلم عن مقاومة الفساد ولو تتذكروا قلت لكم فتح الباب لمقاومة الفساد في الملفات كلها مرة واحدة مش هنقدر عليه اتقال لك على طول اصل بي- ده كان تبع النظام السابق طب خلاص نتوكل على الله ونشوف هنقدر نعمل كده ازاي ما هو لازم كل واحد يبقى عارف امكانياته ده احنا في ناس مش قادرة بتقوم من على السرير تنزل تصلي الفجر الليلة في المسجد وتكلمك عن النصرة وبتدعي احنا عملنا ايه يا رب عملت ايه ايه ع- يا باش مهندس اسكت يا باش مهندس اسكت الله يكرمك عملت ايه في ايه ما بتصليش الفجر في الجامع ما بتعملش حاجة لأسباب النصرة طول النهار عمال تبكي عايز غيرك يمكن لك عشان انت تعيش وتاكل وتشرب كويس ومش عايز تجوع وبتقرا في سيره النبي وبتشوف الصحابه اللي بيقعدوا شهر في الغزوه كل واحد الزاد بتاعه ثلاث بلحات ولما الثلاث بلحات في اليوم بيخلصوا وخلص الزاد ها عملوا ايه كانوا بيحطوا النوى في ميه ويمصوه طبعا في ناس بتعتبر ان ده اساطير انا عايز اسال سؤال طب هي سيره احنا اتعلمناها يعني علشان ممكن نبكي على طول من اي مع... اي مطب بيحصل لنا في لخبطه في اداء سياسي وارد بس مش لدرجه بقى ان احنا بالاثر الراجعي اللي انا حزين منه حزين قوي من الاثر الراجعي ده الاقي واحد طالع لي من حزب النور ولذلك انا زي ما قلت للدكتور عصام العريان قبل كده ايام التصريحات اصمت قليلا برضه بقول لنادر بكار اصمت قليلا يا بني انت ايه اللي حصل لك سيل من التويتات انت يعني مش بتفكر في الحساب سيل من التويتات ليل ونهار وافتكروا مش عارف كان حصل ايه طب ليه كل ده عشان ايه خلاص حصل موقف نبحث عن الحق ماشي بس نصمت شوية في البحث عن الحق مش طول ما احنا بنبحث عن الحق نطرطش بكلام بيفهم ان في احقاد بين الناس دي وبعضيها والكلام ده مش لنادر بكار للكل للكل الحقيقة لكل التيار الإسلامي وكل اللي بيحبوا هذا التيار ولكل وطني شريك في مصر في أخطاء بتحصل نقاومها تعال نقاومها إزاي نقعد نسمع بعض إيه اللي حصل أنا اتناقشت مع المهندس عبد من الشحات امبارح في مكالمة طويلة حكالي وحد تاني يحكي لك ومش بكذب ده ولا كذب ده ما بعدوش عن الشكل يعني لكن زي ما قلت لحضراتكم أحيانا بتحصل حاجات جوه المطبخ نفسه بتربكنا احنا شخصيا لا ننكر هذا بس مش تخلينا نطعم في النوايا وانا عندي اهون ان احنا نرتبك سياسيا من ان احنا نتسرق اهون ان يحدث ارتباك سياسي شوية من ان احنا نتسرق لان كانت الدولة من وجهة نظرنا قبل كده من وجهة نظر بعض الناس اللي بيعيطوا على النظام السابق كانت يعني سياسيا ماشية انما كنا بنتسرق وكنا بنتهان وكلنا عارفين ده وميراث 30 سنة من الفساد والرشاوى والمحسوبيات لدرجة انه في قطاع من الشعب تآلف مع هذا الوضع ومش قادر يخرج منه وعشان كده بيحارب ان الدولة تمشي في طريق صح بيحارب مش قادر لانه ما يعرفش يعيش في البيئة دي 30 سنة عايش في بيئة فساد وأراضي بتتباع ببلاش وأراضي بتتاخد ببلاش ومحسوبيات واللي ياخد الأرض ب 50 قرش ويبني عليها منتجع ويبيع المتر ب 5 6000 جنيه وما أكثر هؤلاء واسألوا الطريق الصحراوي بتاع مصر اسكندرية شوفوا عدد المزارع اللي ممكن تجيب لنا الخير كام وعدد المنتجعات قد ايه فشوية صبر شوية صبر شوية صبر لله سبحانه وتعالى فين الصبر ده فين الصبر رسول الله كي يقيم دولة برجال كانوا على الكفر ثم أسلموا مكث صلى الله عليه وسلم وهو مؤيد من السماء 23 سنة مش سبع شهور زنبليطة وهيصة وصريخ وزعيق والريال ومنه لله الله ينتقم منهم والخونة والفشلة وطول النهار شتايم وجع دماغ طب اتفضل حضرتك انت عارف بيفكروني ايه بالظبط اللي قاعد بيتفرج على ماتش كورة وهو قاعد كده في البيت منعم على بتاع ها لو كان جاب ده يمين لو يودي ابو تريكه مش عارف في, في الناحيه الايه قاعد وخ... بتتكلم وانت قاعد لا انت عارف ظروف اللعيبه بتاعت اللي بتلعب كوره دي ايه ولا كانوا بالليل بيف... احنا بنتكلم وخلاص بقينا اساتذه كلنا يعني قلما يتوجه الناقدون إلى الدعاء اللهم اصلح الحال يا رب اللهم لم الشمل يا رب اللهم احفظ مصر يا رب ويفكر ممكن أخدم بلدي إزاي إن أنا يعني أغلق باب الشائعات على الناس وإذا لقيت حد مرتبك ومشوش من الشائعات وما أكثرها يعني تخيلوا لحد دلوقتي كاتب مفيش أوضع من كده لسه بيتكلم بيتكلم في مقال على ان ابن الرئيس مرسي فعلا اتعين جوه الشركه قبضه للمطارات وبياخد 40000 جنيه لانه عارف انه والله العظيم يا اخي عارف قول الله اقروا كتاب ربنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضاعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم يشوف ابن مرسي اول امبارح رئيس الجمهوريه قال خلاص مش رايح ورئيس الشركه قبضه قال والله ما هياخد 40 ولا بتاع ده كل موضوع كان مش عارف 1200 ولا 900 والموضوع خلص والأستاذ وائل قنديل في الشروق قال النهاردة حتى في المقال بتاعه عمر بن مرسي ريح واستريح انه قال مش هشتغل خلاص في الشغلانة دي ويروح يدور على قطاع خاص ولا اي حاجة لا كاتب لسه النهاردة تصور مش عارف في صدى البلد ولا في تقريبا في صدى البلد يعني كاتب ومش عارف ايه والقبض والمحسوبيات والتركة فانت النهاردة وظيفتك كمسلم لما تقرأ الكلام ده تقول للناس هذا كذب وتكتب للشباب الناس في الشارع فاهمة وعارفة وعارفة مين الصالح ومين الطالح والناس في الشارع مش هتصدق مذيع بياخد له 800 ألف جنيه في الشهر بيتكلم عن الأعدالة الاجتماعية وممكن ما يكونش بيدفع زكاة ماله أصلا الناس عارفة كويس الناس عارفة كويس يا جماعة والله الناس ما بقتش عبيطة وروحوا للأقاليم والبسطاء انت عارف مين اللي بيضحك عليهم سوسو وتوتو اللي بيحبوا الدنيا وبيموتوا على الدنيا ومش قادرين يستحملوا وضع البلد مش قادرين يستحملوا متخيلين انه اي حد هيجي لوضع البلد هاتولنا اوباما وهاتولنا الاداره الامريكيه تحكم مصر لمده سنه خلاص شوفوا ممكن تعمل ايه في الظروف دي بلد يا جماعه منهار في كان في كل حاجه في كل حاجه تقريبا كل شيء في مصر الفساد 700 متر تحت الارض بدل ما نقف على بعض لخصنا حياتنا كلها في ايه ان في ارتباك عند الاخوان اه في في تخ... آه، سياسات ممكن تكون خاطئه اه في لكن هل ثبت عليهم ان الناس دول بيسرقوا لا طيب نقومهم ونلعب معاهم سياسه في التقويم طول النهار والليل انت اخطات اعدل تعالى كده ما تحبيش لفلان قدم الكفاءه على الثقه ده مقبول انما مش مقبول ان انا اخرب بلدي مش مقبول ان انا انزل انزل ناس في الشارع كل كام يوم وخلي بالكم من زيارات يعني واحد بعت لي رساله بيقول لي كل ما جورج اسحاق يزورنا في بورسعيد نعرف ان في مصيبه هتحصل كل ما حمدين صباح يجي لنا في بورسعيد نعرف ان في مصيبه هتحصل وطبعا لانه لو البلد فيها قوه امنيه بتحب البلد اكره الرئيس مرسي براحتك قلنا لكم الرئيس مرسي ده مش هيقعد على الكرسي طول عمره اكرهه براحتك لكن خاف على بلدك خاف على اولادك ما هي دي ال- دي المركبه اللي شايلانا كلنا هل بتوصل تعليمات ومعلومات عن البلطجه واللي بيحصل واكراه الناس على ان تقفل محلاتها بالعافيه وتخرج من شغلها بالعافيه هل ده بيتقال لا ما بيتقالش تروح كاميرا ON TV على صاحبها ما يستحق من الله هو ومن يعملون عنده بيروحوا ويجيب لك zoom على زاويه 200 ويقول لك 25000 ويروح على طول يبصق في اذن جريده الوطن وجريده الوطن تشتغل وعيش وطول النهار والليل اخبار كئيبه مش عايز يقول لك خبر كويس ابدا يعني حتى لو في خبر كويس حتى لو في تصريح طلع حتى لو في انجاز في حاجه مش هنقوله لازم الدنيا تتسود على الناس اتحركوا بقول لرجال الاعمال اللي بينفقوا اموالهم لعوده النظام السابق تنسى لان هيحصل انتحار من الناس في الشارع لو عاد النظام السابق الناس ما عندهاش استعداد لفكره الكبت والقهر والفساد والظلم اللي كانت عايشه فيه تاني فاحسن لك لله كفر عن سيئاتك إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف كفر عن سيئاتك واشتغل ابني مصانع وشغل الناس بدل ما تقعد تصرف على ناس في ميدان التحرير وفي بعض الأماكن وتدي ده 200 وده 50 والشغل المقرف اللي كرهناه واتكشف واتعرف ومعروف عند إعلام المارينز والله والله العظيم إعلام المارينز عارف ده كويس لكن بيكابر بعناد من أجل ماذا زي ما حكيت لكم قواسم مشتركة من المصالح والفساد تربط هؤلاء ببعض وده ممسوك عليه حاجة وده كان مش عارف سارق في ايه وده واخد ارض محدش يعرف حاجة بالمجاملات من حد كل الكلام ده لما هيطلع يولع الدنيا وكنت ساعات بقعد اقول طب لو- لو الرئيس طلع الكلام يعمل ايه اذا كان ما طلعش مجرد يلمح للكلام فقط او حد يلمح للكلام تلاقي البلد اتقلبت امال لو الكلام طلع على الترابيزه فعلا هيحصل ايه وخصوصا ان الشعب مش صابر قلت لكم قبل كده كان الشيخ حازم زمان الكلمة دي بترن في وداني من الشيخ حازم في درس ما بنساهاش لما قال كل مشكلتنا لما المجاري بتطفح فاكرين كنت بقول لكم ايه ما نشتكيش وما نزعلش ايام النظام السابق لا انما كل اللي نعمله ولع التكييف يا عم شويه ال... كل اللي نعمله ان احنا نحط طوب ونعدي عليه لحد ما من عند ربنا الشمس تنشف ميه المجاري اهو احنا كده قطاع عريض من الشعب قاعد يمصمص في شفايفه ويندب حظه ويعيط وبيتفرج على مسلسلات في البيت ويتفرج على الفجور وما بيتقيش الله الا الا من رحم الله سبحانه وتعالى ولا ينزل يصلي ومش عايز ي- يعمل اسباب نصره وطول النهار يقول لك ايه ودونا في داهيه الاسلاميين طب اتفضل حضرتك غير الاسلمين ودونا فين 60 سنه كان غير الاسلاميين ودونا فين اصلا فخلينا منصفين واحنا بنتكلم وكلامي اللي لشباب التيار الإسلامي اللي كان في المساجد واللي دخل المعتقلات واللي ده الظلم ما تظلمش اتقي الله ما تظلمش وترمي الناس بالبهتان امبارح حتى برضو بق- بق- بقرأ في بعض التعليقات ناس بعتة وزعلانة وناس بتشتكي وفي مشاكل كتير قدامنا عايزين نحلها ونشوف الناس وبشكر جزا الله خيرا كل من يساهم كل من يساهم بأي مبلغ بيبعته أو للأخ اللي مسؤول عن مشكلات الناس الخاصة بالعلاج والروشتات ودفع الإيجار والحمد لله أنه كفاية أن الناس تدعي له وفك كرب الناس يا أخي ده النبي قال إن من أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا نشتغل في ده ولاقي ناس كاتبه كده واحد يبعت لك ايه معلش يا جماعه الشيخ نفس الكلام ده الشيخ خالد اطلبه يا اخوانجي والتاني يرد يقول لك ايه لا حول ولا قوه الا بالله الشيخ خالد عبد الله اصبح سلفي كاني مثلا يعني ظبطوني على قهوه بشيش او في مكان اباحي مش مش فاهم فيه ايه وكل ما اتكلمهم يزدادوا في هذا الكلام طب مش هرد بعد كده تاني خالص مش هرد انا مسلم احب الله ورسوله وأحب ديني وأحب هذا البلد وأتعامل في المنبر ده من خلال ما أعتقده وأدين به لله في انتقاد أو ثناء فإن أصبت فالحمد لله والمنة والفضل وإن أخطأت أسأل الله أن يغفر لي وإن عرفت خطئي أسأل الله أن يرزقني القوة على التراجع غير كده مش هعمل فالصبر شوية يا جماعة الخير ماشي عندنا حالة حرجة للغاية بالقصر العيني القديم عملية قلب مفتوح ده كان موجود على ال Facebook dot com Egyptian blood dot bank بيقول محتاجة متبرعين دم فصيلة AB سالب آه وهي فصيلة نادرة جدا واحد في مية من البشر بقالنا أربع أيام مش لاقيين متبرعين أرجو من الناس تنشر الصورة في كل مكان وللتواصل مع ابن المريض التليفونات موجودة اهي 0 11 44 21 47 39 و 0 120 431 صفر واحد سبعة تمانية وده موجود على الفيسبوك حد عامل الإعلان ده شفته أتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعني في ناس من أهل الخير ودي حياة بقى وأما بنعمة ربك فحدث ورب وربنا قال لنا حتى في القرآن ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر ها يبقى من الجزاء من جنس العمل أنعم عليك بصحة وعندك يعني تقدر تتبرع بالدم المريض هتنقذ حياته اتوكل على الله سبحانه وتعالى أيضا في حاضر عندنا طبعا جالي خبر سريع ومهم جدا النائب العام يخاطب الانتربول لضبط واحضار شفيق اصدر النائب العام المستشار طلعت عبد الله توجيهاته الى المستشار كامل جرجس مدير مكتب التعاون الدولي بمخاطبه الانتربول الدولي للقبض على الفريق احمد شفيق المرشح الرئاسي السابق وضبط احضاره تنفيذا لقرار قاضي التحقيق واحالته للجنايات في واقعه ارض الطيارين على طول مباشره ازلام النظام السابق واعلام المارينز اللي المفروض يقول لك وماله طالما في قضاء نحترم القضاء ويجي يتحقق معاه فإن كان شريفا أهلا وسهلا وإن لم يكن غير ذلك عوقب بالقانون وأخذ جزاءه إنما عارفين إعلام مارينز يعمل إيه هيتصل بفريق أحمد شفيق النهاردة ويقعد يفكر ويفكر ثم يفكر ويفكر ويقول لك ده أصل المستشار طلعت عبد الله ده إخواني والرئيس مرسي مش عارف كان قاعد مع ايه وخيرت الشاطر قبله في اسطنبول مش عارف ايه ويطلع توفيق عكاشه يقول لك كانوا قاعدين مع بعض في مطعم سبيكتر بيتعشى اول امبارح وعيش بقى عيش انما ده قانون ده قانون انما احنا عندنا في مصر قانون زينب طالما ضدنا يبقى نمسك النائب العام نبهدله ونحرك المستشار الزين يطلع يغيب فتره ويرجع يقوم ضرب تصريحين جامدين وإقالة النائب العام مستمرة وعايزين نفعل المبادرات اللي قالت إقالة النائب العام طيب ماذا رأيتم من الرجل ماذا رأيتم ده في بلاوي متلتلة خلونا ساكتين لله سبحانه وتعالى عشان نعرف نكمل البرنامج ده كنا هنكمله والله العظيم في ناس ما تعرف حاجة وصدق المثل المصري اللي ما يعرفش يقول عدس فعلا ما يعرفش اخطبوطات موجودة في أماكن كتير وأجهزة حساسة و... بس هتتصرف إزاي ولذلك يعني أتمنى في قانون نطبق قانون قناة العربية طبعا في ما هيتكلم النهاردة وهنلاقي مداخلات زي ما قلت لكم جايز يكون مع Good Evening ميبي مش متأكد بس بقولك بخمن انما هتلاقي مداخلات يا فندم وهنبتدي نخبط طب ما انت كنت بتقول رايح عمره وراجع ولازم هرجع ما ترجع والله العظيم احادثك بكل صراحة طالما انك بريء طالما انك بريء ارجع انت متصور ان القضاء في الظروف اللي احنا فيها دي هيلبسك تهمه يا فندم مش هيقدر مش هيقدر لو مدان خلاص دافع عن نفسك بقانون ولو ارجع بلدك واقعد واتحرك واعمل حزبك وقاوم سياسيا ويمكن ربنا يكرم يا سيدي ويديك العمر ورشح نفسك لرئاسه تاني هو ده الشغل اللي عايزين يعمله للبلد مش طول النهار والليل عمالين نقطع في بعض ونفرق ونخمن ونحلل وكل واحد قاعد لي عامل لي نفسه فيها ستيف جوبز على الانترنت يكتب ومزاج ورايق انت خسران حاجة قول وحد هيكلمك حد عارف انت مين اصلا اللي عمال تشتم وتكتب وتعلق وتقول وتحلل وفظيع قوي في تحليلاتك فين تحليلات دي كده احنا قعدنا 30 سنة في تيه وما زلنا في هذا التيه الحقيقة وتيه له أثر انا كنت متصور ان هذا التيه له أثر فاحنا هنفهمه ونيجي الحمد لله خرجنا من ظلم وفساد دخلنا على عدم فساد من ال- حد حاكم يعني ما بيسرقش ايده بيضة انما معلش نقول نصبر شوية بس نساعد بقى مش نصبر ونحارب مش نصبر طول النهار نتش- نشتم ونطعن وشوية توافه كانوا طبالين في كباريهات ويطلعوا يتكلموا في السياسة ويتكلموا عن حب مصر فلله سبحانه وتعالى يعني لا أنا ولا أنتوا خدنا حاجة من رئيس مرسي احنا ادينا له صوتنا في الصندوق زي ال 13 مليون ماذا جنينا ولا حاجة لكن عملنا كده عشان خاطر ايه يعني كل واحد يقعد يقول مع نيته وعمل كده ليه كلم نفسك عن نيتك كنت طمعان في حاجة خلاص ربنا هاكلك إلى هذه النية إنما نفسك ربنا يصلح حال البلد إن شاء الله يحصل ده والموضوع معتمد على النوايا خلصوا النوايا لله سبحانه وتعالى خلي قلوبنا تنضف شوية عشان ربنا ينصرنا يعني في سواد قلوب عند بعض الناس غريب الشكل طيب احنا عندنا صورة دلوقتي الأخ اسمه عماد زكريا محمد حسن عماد زكريا محمد حسن اللي قدام حضراتكم ده باعت للسيد الأستاذ الفاضل اللي هو يعني ما علينا أكتب إليك طيب مقدمة جزاك الله خيرا عليها أكتب إليك بعد أن عجز موكلي عماد زكريا ده الأستاذ خالد قاسم الأسيوطي عن الكتابة بعد إصابته بطلق نار من أحد أفراد كمين شرطة بلبيس السلام واستقرت الرصاصة في رقبته ونتج عنها فتحة في الرقبة في الزور وأصبح عماد لا يأكل ولا يشرب إلا بالأجهزة الطبية عماد شاب في العقد الرابع وليس له وظيفة يعمل على توك توك بمدينة السلام وفي 12 واحد يذهب عماد لمحطة بنزين لتمويل التوك توك ومعاه ابنه الصغير عمره سبع سنوات وهناك كمين فحاول عماد أن يتفادى رخامة رجال الشرطة في الكمين وقال لنفسه بدل ما ياخدوا مني 20 جنيه أبعد عنهم وادخل من شارع جانبي وليته ما دخل في هذا الشارع وجد أشخاص يش- يشيرون إليه بالتوقف وفجأة ضربوه بحجر ثم طلقة نارية من رشاش استقرت في رقبته وكان بيجلس ابنه بجواره سبع سنوات ولم يكن عماد في حالة تلبس بجريمة أو متفجرات أو مخدرات لكنه خاف من رخامة الشرطة وقلة أدبهم طيب ناخد أحسن الأستاذ خالد قاسم المحامي الأسيوطي المحامي السلام عليكم يا أستاذ خالد ألو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد عبد الله الله يرضى تحياتي عنك يا فندم.
الله يخليك استاذ خالد الموضوع في عجاله بتاع عماد ربنا يرضى عنك يا ريت توطي التلفزيون بس يا فندم عينيا يا فندم عينيا خالد بيه اتفضل الله يرضى عنك ماشي ده يا فندم ماشي خالد باشا أنت- ده انت اللي باشا اتفضل الله يبارك فيك حبيب قلبي ربنا ينصرك الاول كلمه في عجاله يعني لان جاي لي تنبيه من البرنامج ان انا ما اطولش آه، ربنا ينصرك ويثبتك ويثبت امثالك إحنا ويجعلك ذخر لينا وللاسلام والمسلمين احنا وانت يا آه، رب استاذ والمسلمين خالد جميعا الموضوع اتفضل.
باختصار عماد سيد توك توك آه، ما عندوش وظيفه شاب زي 30 40 مليون مصري آه، يعني بيسترزقوا في اي شغله يبيع عيش على رصيد نعم.
يركب توك توك يركب عربيه ملاكي يشغلها تاكس كويس.
آه، رايح في التاريخ المذكور في ال- في الطلب اللي بعته لحضرتك آه، في اليوم ده سبحان الله في كمين انت تعلم حضرتك ان الكمين ده ملوش رؤيه يعني لحد دلوقتي يعني آه، شيء لم يتم آه، ترخيصه او لا يتم التعامل معه ب... ب... ب... ب... ب- انا انا فاهم يا عملية.
فندم عشان اختصر عليك ان الكمين في أيوة.
مصر نصين في كمين بيبقى محترم جميل لذيذ وفي نعم يا كمين بيبقى ر- فندم.
كمين بيبقى فيه رخامه الدنيا في اللي واقفين عليه اتفضل خالد بيه انا نعم بص حضرتك انا ما حبيتش ابعت لك من هذا التاريخ آه، لان ارى بعض الفضائيات او بعض الاشخاص بيحاولوا يعجزوا ك- وزاره الداخليه لينا والله ده والله ده ما الداخلية هدفنا يا فندم اتفضل ووزاره الداخليه يا خالد بيه يعتبر ويعتبر وزاره الداخليه بالنسبه لنا م- يعني رمانه الامان بالنسبه للشعب المصري كلام- انا النهارده بدون رجل شرطه محترم مش هعيش ولا مراتي تعيش ولا بنتي يا تعيش ريت ولا يا ريت يا ريت تدوس بين قوسين على راجل شرطه محترم بيحب بلده اتفضل يا فندم ما في لا لا في ما انا عارف يا فندم لا انا بقول لك بس دوس على محترم دي يعني نعم اتفضل.
نعم احنا عايزين رجل الشرطه المحترم اللي هو اخويا واخوك و- وابن عمي وابن عمك وابن خالي وابن خالك وقريبي اللي هو المصري كويس.
الاصيل اللي نت- يحميني ويحمي اسرتي كويس نخش على عماد بقى مشكلته كانت ايه نعم بالظبط ماشي بالتوك توك هو ابنه
ما خلي تو- بالك ما- هو ما توطي عماد- التلفزيون يا عما... يا... يا استاذ خالد شويه اتفضل يا فندم اتفضل يا وطي فندم.
التلفزيون خالص واسمعني عينيا من حاضر.
التليفون اتفضل اتفضل يا فندم اتفضل يا فندم آه، بص يا باشا اتفضل هو دلوقتي حضرتك دلوقتي هو معانا عماد مع ابنه عنده سبع ست سنين ونص سبع سنين راكب معاه التوك توك رايح لمحطه محطه في مدينه النهضه هي يعتبر في محطتين بنزين محطه على اليمين تبع النهضه ومحطه على الشمال تبع السلام رايح يفول لقى كمين قبل الكمين بحوالي 20 متر 30 متر قال ادخل من فتحه بتدخل على جامع اسمه جامع الرحمن عندنا في السلام قال ادخل عشان ايه هيقولوا لي ورقك ورخصتك ورق التوك توك فين فابعد عن ال- ال- ال- ال- الموال ده آه.
فلقى اتنين مستخبين في شارع ضلمه كده اللي هو دخل منه كويس.
فطلبوا منه الايقاف اقف اقف وابنه معاه قدام يعني انت عارف حضرتك كرسي التوك توك ده بيبقى فيه كرسي واحد فابنه معاه قدام واخده بالقدر عشان يفول التوك توك بتاعه عشان ربنا يرزقه يطلع بتاني بيو- يوم كويس، يشتغل فيه كويس.
ففجاه واحد ضرب عليه طوبه ما يعرفش هو مين هو ما يعرف هو لابس ال... ال... في الحته ضلمه الشارع ضلمه في مكان هو الامين ده او العسكري ده او الز- ال- ال- ال- المندوب ده هو العماد ما يعرفش مين اللي واقف. لقى واحد بيضرب عليه طوبه مشي عماد استمر في مشيه لقى طلقه طلعت من رشاش آلي من امين من مندوب شرطه في اداره مباحث اداره النقل هو, وال- هو, هو عرف من والعثور.
هو عرف منين ان مندوب شرطه طالما كانت الدنيا ضلمه ده سيدي الفاضل الضابط الملازم اول المشكور المسؤول عن الكمين ما هو وقفوه ما هو اتضرب هو ما يعرفش مين اللي بيوقفه اه هو حضرتك ما يعرفش هو بيقف يقول لك مثلا حراميه آه.
آه حد طالع عشان ياخد منه التوك توك ما جاش في باله ان دول في المكان الشارع الضلمه حضرتك لو لو عينا المكان ده الشارع ده ما يعرفش مين اللي بيوقفه ما يعرفش مين اللي بي بي- بيطلب منه الاستيقاف عشان يقف فماشي عماد ومع ابنه خاف قال لك يكون حد مستخبي لي كده ولا كده آه عشان ياخد مني التوك توك او يخطفني يخطف ابني ياخد ابني آه، زي ما بتشوف المهازل اللي بنشوفها في كويس، ال- في كويس.
الشارع المصري كويس فمشي لقى طوبه اتضربت عليه كمل مشيه لقى طلع جامد من رشاش من مندوب شرطه آه، مش هذكر اسمه طبعا لان الراجل آه، انا اعتقد ان هو يعني هو في غباء غشامه منه فقط لا غير لكن لم يقصد آه، ازهاق روح او قتل عماد او الكلام ده كله الحق يقال والكلام ده كله انا قلت في النيابه العامه قدام وكيل النائب العام قلت لا كويس يتهموا الراجل ده قلت لهم لا لا لا لا هو منه مخالفه تعليمات لكن هو آه، است- استغل يعني اساء استغلال السلطه كويس.
انت لما وقفتني انا النهارده مش في وضع في حاله تلبس لا معايا مثلا حاجه ده انا معايا صغير ابني عنده ست سنين سبع سنين قاعد جنبي المفروض تتريث انا هربت يا اخي انت كبير المخالفه بتاعتي ايه؟ انا النهارده هت- هتعاقبني ايه قانونا ايه؟ هتخ- مخالفه ب 20 جنيه و 50 جنيه هل يستحق ذلك اطلاق النار؟
طيب ال- ال- ال- المشكله بقى فين عشان نحل على الهوا يلا المشكله سيدي الفاضل النهارده ولا عماد بيعاني الموت النهارده في الوضع العام الرصاص استقرت في رقبه الزور بمعنى صاحب المعنى البلدي يا خالد بيه أيوة.
آه، استقرت استق- استقرت رصاصه في الزور طبعا فتحوا له الزور ركبوا له جهاز على عماد طبعا حتى الان لا ياكل لا يشرب الا عن طريق الاجهزه الطبيه كويس.
طيب النهارده معلش انا اسف آه، عماد لم يرتكب جرم واجي النهارده في الوضع اللي انا فيه راجل زي ده معيل لابوه ولامه ولابنه ولزوجته ولاسرته للزوجه والاسره والام والاب والنهارده ينام بطريح الفراش ي- ينتظر صدقه من هذا وصدقه من من- من ذاك ويجي النهارده في الوضع اللي- اللي احنا فيه يا خالد بيه آه، حتى مش هنقول الحمامه بتاع البطاطا اللي جايبينه في الفضائيات او فلان اللي- اللي اللي الداخليه عرته او الجيش عمل ايه مع فلان اللي اللي ضربوه برصاصه وعالجوه بتاع ما فيش حتى كلمه اعتذار ممثله من اي شخص من مس- من وزاره الداخليه رغم ان في من اداره البحث الجنائي جت فرقه وعينه التوك توك وعينه اثار الدم والرصاصه جت ازاي والرصاصه ما اتضربتش مباشره من المندوب للعماد لكن اتضربت في الارض واستقرت عملت سبونت واستقرت في رقبة طيب ا- ا- ا- انت طالب ايه بقى لعماد قول لي بسرعه عشان الناس تسمعنا على الهوا يا استاذ خالد معالي خالد خالد بيه النهارده انا انا انا في وضع مأساوي يعني عماد بيموت الرصاصه استقرت ما تطلعش هتفضل طول عمرها في- في في زوره في, في الرقبه بتاعته لان جايه في مكان في وتر ربنا سبحانه وتعالى جعل وتر في الرقبه لينا في, في الزور لينا فمالوش اي علاج انا نعمل ايه اللي حضرتك دلوقتي انا بست- بستعجب للشخص اللي زي ده واسرته نعمل ايه في الوقت اللي احنا فيه طيب يعني هل ه- المحاسبة- يعني ه- دلوقتي احنا بنسال هو لازم له عمليه ولا تبقى مساعده شهريه تبقى بيتعامل ع- يعني بت- بتعطى له عشان يكمل عيشته و- و- و- و- والله يا سيدي الفاضل انا ما ما بعتش ل- لمعاليك ما بعتش لحضرتك يا خالد بيه ما بعتش ليك عشان هذا الامر انا الامر امامك وال- والحل اللي في ايدك انت احنا كنا بنناشد وزاره الداخليه زي ما زي ما ما بص يا, يا استاذ خالد والله انا ما اقصد حاجه انا بس موجود قدامي ملف وفي محضر وفي صور وكل حاجه نعم.
فانا ما قريتوش وقلت حاجه اللي توضح لي ايه الدنيا مطلوب ايه فانا تحت امرك انت ما ايه عليك المطلوب تقراه- حاضر ما عليك تقراه حاضر.
واتابع معاك في ال- في ال- في ال- وهكلم في ال- حضرتك في إن شاء الله.
التليفون حاضر حاضر ماشي، شوف جزاك انتظار الله شكرا مكالمة جزيلا حضرتك استاذ إيه.
خالد الاسيوطي المحامي نشوف الدنيا ايه ونبقى نعرض على الساده اهل الخير برضو عندي حالة مهمة جدا عصام طفل عمره ست سنوات عنده مرض نادر في الدم اسمه هيموفيليا وهو مرض يسبب نزيف داخلي وخارجي والألام مستمرة لا يمكن استعمال مسكنات معها محتاج 12 حقنة على الأقل في الشهر من عقار factor 8 بين قوسين 500 ثمن الحقنة 1000 جنيه يعني محتاج حقن ب 12000 جنيه آه، استبدلوا الحقنة الأساسية بحقنة ب 52 جنيه مما سبب له تقوس في الرجلين وصعوبة في المشي هو الآن عنده احتقان شديد في الوستين واللحمية مما أدى إلى نزيف شديد في البلعوم ويجب إجراء عملية له في أسرع وقت مؤم- ممكن لكن قبل إجراء العملية بيتمنوا أنه حد يتبرع له ب 14 حقنة من العقار الأساسي مش البديل حتى لا تتعرض حياته للخطر كل ما تتمناه الأم أن يستطيع ابنها إجراء العملية فإذا كان في مقدرة أي حد مساهمة فبرجاء إرسال المبلغ قبل 21 في الشهر الحالي وجزاكم الله خيرا وبيانات الطفل وآراء الطفل في, في ممكن نقدر نحصل عليها وكاتبين رقم تليفونهم ورقم والدة الطفل لو حد من أهل الخير يقدر يقدم هو ده اللي باقي الحقيقة أتمنى معانا الأستاذ معانا الأستاذ حسين زايد عضو مجلس شورى بورسعيد المعتصم في مجلس الشورى السلام عليكم أستاذ حسين وعليكم السلام اهلا بك يا فندم ازي حضرتك يا أستاذ حسين الله يخليك يا فندم أستاذ حسين بس عايزين نعرف سبب اعتصامك ف... و- والحاجة التانية يعني أنا هخاطبك بأخوة طبعا حضرتك نائب فإذا كنت أنت ستعتصم مش هتحل مشكلة الناس الناس هتحل مشكلتها إزاي اتفضل
آه، وانا معتصم لان آه، الاجابه بتاعت السؤال الثاني ان انا استشعرت ان انا كل ال- المبادرات اللي انا تقدمت بها لرئيس الجمهوريه ثاني يوم كارثه بورسعيد ورئيس الوزراء مرات يعني لم آه، يرد علينا احد ما ما تحاورش معانا ما قابلناش المطالب دي وهي مطالب بسيطه جدا احنا عندنا 43 آه، شاب من شباب من ابناء بورسعيد آه، قتلوا بالقمص كلهم ناس عاديين اللي رايح يجيب اكله واللي ماشي في الشارع لان السجن في بورسعيد والاسم جنب المساكن جنب البيوت في نعم.
منطقه سكنيه نعم مفيش ولا بلطجي اتقتل كان في بلطجيه بيضربوا بال- بالرشاشات ويجروا والقناصه تفضل تضرب على الناس اللي ماشيه في الشارع فيموتوا ولا تم القبض على حد من البلطجيه ولا مات حد منهم ولا اي حاجه طب ه- هل هل التحقيقات في هذا الأمر يعني مستمرة ولا توقفت يا أستاذ حسين ما هو كان المطلب الثاني ان احنا نندب قاضي تحقيق وهو دوت آه، بناء على اتصال رئيس الوزراء معايا امبارح آه، تم ندب قاضي تحقيق عن طريق وزير العدل والاجراءات ماشيه لكن هو انت عندك النهارده 43 آه، من خيره الشباب آه، ناس عاديه الام عايزه تقول لها صوت يا جماعة دي وداني.
ام شهيد والبقاء لله شد حيلكم يا ناس عايزين الرئيس يطلع علينا يقول لهم يقول لهم اللي اللي انا بعد طب انا نما العلم النهارده يا استاذ خالد يا استاذ حسين انا اسف انه في بعض امور صدرت من مؤسسه رئاسه خاصه باهالينا ببورسعيد هل وصلت لحضرتك ولا لا لا طبعا انا الامور كلها على يدي احنا كان من ضمنها المنطقه الحره احنا كنا متقدمين بمشروع منطقه حره لبورسعيد يوم 27 12 في مجلس الشورى وتم اعتماده النهارده في اللجنه الدستوريه والرئيس قال اللي هو هيبعت كمان مشروع للحكومه فدوت هيدعم المشروع. الحاجه الثانيه اللي عن طريق الاتصال اللي تم بيني وبين رئيس الوزراء تم لوزير العدل ندب قاضي تحقيق وده شيء كويس. هما دي الامرين اللي, اللي اللي تحققوا لكن يعني اذا انت انت انت ما زلت مستمر في اعتصامك ولا كده يعني انا م- انا معتصم الان كنت معتصم ال- امبارح في ال- في البهو اللي هو استراحه ال- الساده الاعضاء النهارده يعني اتفقيت شويه فمعتصم في حجره وكيل مجلس الشورى طب, طب هل حضرتك معتصم استاذ استاذ حسين انت عن حزب ايه الاول حزب الوسط عن حزب الوسط الله يجزيك كل خير هل بتتصور انه طالما حصلت انفراجة أليس من الأولى انه النواب نفسهم ينزلوا للشارع في بورسعيد يكلموهم ويطمنوا الأهالي على تفعيل هذا الأمور ونحاول آه، آه، نرقى بالصدع اللي موجود هناك ونحاول نفهم الأهالي ان في وسطكم ناس عايزة خراب لبورسعيد وبتحاول انها تدمرها يعني بدل ما نعتصم و و يعني وتتحقق المطالب ونوصل صورة للناس انه لا تحقيق للمطالب إلا من خلال هذا الأمر جميل قوي هو ال- الناس فقدت المشكله يا استاذنا ان الناس فقدت الثقه في السياسيين للاسف يعني انت النهارده كسياسي تنزل في بورسعيد يقول لك ما تكلمنيش كحزب ما كلمنيش كسياسي كلمني كمواطن بورسعيدي ليه بقى؟ لان لما انا طلبت مطالب من الرئيس والرئيس وعدني اللي هي تتحقق وقال خلاص هتتحقق وانا نزلت للشارع وقلت لهم خلاص هتحقق ثم لم تتحقق انا فقدت مصداقيتي خلاص انا ب... انا بعمل ايه؟ انا بقول لهم وعود زي ال- زي الجهاز التنفيذيه وما وما بحققهاش فدوت ادى الى فقدان الثقه في السياسيين جميعا فالشارع البورسعيدي عندي لا يثق اي سياسي اطلاقا وده شيء خطا لكن علاجه ايه؟ علاجه بناء جسور الثقه ما بين الجهاز التنفيذي المتمثل في رئاسه الوزاره وفي الحكومه وفي رئيس الجمهوريه وفي المحافظ مع الشعب هو نعم.
نعم. طلب بسيط جدا اعتبره شهي- شهيد ثوره ما لم يكن مدان ما لم يكن يحمل سلاحا او يعتدي على منشاه واللي نعم.
يثبت كده خلاص ما اعتبرش هزار طرف بسيط جدا وتحقق مع التراس اهلاوي التراس اهلاوي اللي قتلوا منهم اعتبروا شهداء ثوره فانت بتعتبرهم شهداء ثوره ما لم يكن مجانا يبقى انت كده تهدي المسائل ونبدا في بورسعيد نبني جذور الثقه واحده ورا ورا, ورا الاخرى الامر الثاني ان البورسعيديه عايزين يعرفوا من القاتل 43 دول مين اللي قتلهم كان في قناصه فوق السجن وفوق ال- ال- الاسم وفوق العمارات القناصه دول تبع مين طب انا حدود حدود علمي يا استاذ حسين أيوة.
إن- يعني انا رحت بورسعيد كتير ولنا محبه عند الكثير من اهلها وبيننا وبيننا تواصل بورسعيد قد كده يعني هل اهل بورسعيد نفسهم م- باعينهم لا يعرفون الصالحين في بورسعيد من البلطجيه من المت... يعني ما يعرفوش الكلام ده البورسعيديين عارفين بعضهم كويس لكن احنا بنقول ان دول ناس مش من بورسعيد امم هو دي المشكله ان انت فعلا كلامك مظبوط جدا البورسعيديه عارفين اصل انا بعضهم.
بتكلم لان النفس اللي بتكلمني عنه بالظبط بيدخلني في نفس دوامه اللي اتعمل في شباب الاهلي في الالتراس في استاد بورسعيد انه برضه كنت بقول ان جمهور بورسعيد عارف بعضه والالتراس عموما من كتر التناحر ال- ال- الكروي بينهم على سنوات طويله حافظين بعض ومين علي سبايسي ومين مش عارف مين الكابو الحاجات يعني بسمع الاسامي دي انا ما اعرفش هي ايه بالظبط لكن في النهايه بدور في نفس الفلك انه في حد غريب بيعمل حاجه وبعدين بنلبس المواطنين الشرفاء في بعض انا اقول انا عايز اقول اسمي على كلام حضرتك واقول اللي قتل البورسعيديه 43 في 7 26 و 27 يناير 2013 هو اللي قتل التراس اهلاوي هو اللي عمل موقعه الجمل ولو الخيط ده جه هنوصل لسبب موقعه الجمل لكن احنا النهارده يا استاذنا عندنا حكومه وفي رئيس منتخب وفي جهاز امن وطني وفي مخابرات وفي تحريات وفي مباحث ماليه ما ينفعش نقول طرف ثالث كان ينفع نقول طرف ثالث ايام الثوره انما حتى الان نقول الطرف الثالث فاعتقد ده فشل ش- ذريع ص- يعني صدقت.
لا, لا يستوجب مننا ان احنا نعيد النظر وحتى لا تفقد الناس الثقه في الحكومه صدقت استاذ حسين زايد عضو مجلس شورى بورسعيد مهم جدا انه وصلنا لمرحله مش ممكن تكون المخابرات والامن الوطني لا يعرف من الذي يفعل ذلك في الشارع يعني انا حدود علمي انه طالما هننزل وفي دعوة من بعض الجبهات أو بعض القوى السياسية اللي بتفشل إنها تشتغل في السياسة وإن شغلها كله آه، في بيئة المناخ العنف لما تدعو للنزول وبعد كده في شباب يتقتل الطبيعي إن أفهم من الأجهزة الأمنية تبقى عاملة شغل عالي جدا جدا من التحري والدقة كاميرات بأي صورة بقى عشان تقدر تفهم كيف يقتل هذا الشباب في الميادين أو يقتل في شارع جانبي ولا بي- بيحصل إيه بالظبط لأن مش ممكن وسط هذا اللغط هنقدر نشير بأصابع الاتهام لحد كده عمياني يبقى لازم في تحريات ودقة واللي أك- اللي قاله طبعا كلام مظبوط لان احنا هنفضل طول عمرنا اذا كانت دوله الفساد هتبقى كده واحنا نفسنا ما عندناش ايجابيه وبعض الناس ما بيبقاش بيفكر وهو في مكان حساس يا ترى ممكن ابني وهو نازل حد يعمل فيه كده فاخاف على ابني اخاف على ابني من ربنا يعاقبني فيه ويحرق قلبي عليه زي ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى حد تاني بانه ابنه قتل ظلما وزورا وعدوانا فانا اعمل ديفنس بفعل الخير وزي ما قالوا او زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف يتقي مصاريع السوء فده يهمنا ان احنا نشتغل عليه معانا علي في اخر مداخله يا علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ خالد اهلا يا علي اتفضل آه، انا اللي كلمت حضرتك امبارح على موضوع آه، المظاهره اللي كانت في شارع ال- اتفضل, اتفضل, أوسير.
اتفضل يا علي قول اللي عندك انت لا، قلت لي ان انت والله- عندك معلومات عايز تقولها عن مظاهره قدام دار القضاء العالي آه، وانا بس- قلت لك اتصل بالاعداد ويعملوا لك مداخله قل ما أيوة.
عندك وفي ايجاز الله يرضى عنك والله يا شيخ بس يا ريت بس تسمعوني شويه لان في شويه حاجات انا عايز اتكلم فيهم اتفضل يا سيدي ال- جت المظاهره من من شارع آه، رمسيس من التحرير متجهه الى دار القضاء العالي كويس قطعت آه، شارع رمسيس ثم قطعت شارع 26 يوليو في آن واحد وفي وقت واحد احنا بقى جايلين آه، رحنا نتفرج على المظاهره لقينا الناس عماله بتقول وبتخبط بالطوبه وبتتكلم كلام ويسبوا بالنائب العام بالفاظ يعني انا ما اقدرش اقولها ولا حضرتك يعني تعرف الالفاظ دي بالام وبتاع وما شابه ذلك كويس.
المهم ان بعد الكلام ده ما حصل آه، آه، آه، قفلوا الشارع حوالي ساعتين او اكتر فالناس اتخنقت ومنطقه منطقه التوفيقيه منطقه تجاريه صحيح.
الناس عايزه تدخل شغلها هم منطقه توفيقيه او وسط البلد بالظبط ده الشريان بتاع البلد كلها كويس.
ده الشريان المؤدي الى جميع المناطق فهم قطعوه يا عم طب وسعوا الطريق لغايه ان في عربيه اسعاف جايه فيها ست تعبانه فواحد يقول- نزلت امراه منهم بتقول لهم لو سمحتوا احنا معانا واحده تعبانه وعايزين نوديها المستشفى قالوا لها لا ما حدش يرجع الناحيه ده في شارع رمسيس الش- الش- الناحيه الثانيه تاكس اقسم بالله انا شفته بعينيا رجعوا الش... رجعوه شارع 26 يوليو عكس بالعافيه والبياعين يقولوا لهم والناس اللي واقفه حرام عليكم حرام عليكم مش عاجبكم اعملوا اللي تعملوه وشتيمه وضب وطب والاشكال كلها يا شيخ خالد كلها مسجله ناس شكلها مش طبيعي مش دول بس بس المتظاهرين خلي بالك وانت بتقول لي الجمله دي عشان هما دايما اصلي بيقول لك خالد عبد الله برنامجه بيشوه الثوار يا عم فانا بسال سؤال الكلام على مسؤوليه حضرتك أيوة، انا على قلت لك قول مسؤولية.
اللي عندك بكل ضمير ع- وانت على- مسؤول امام الله على مسؤوليتي يا شيخ خالد ان شاء الله وربنا عز وجل هو الوكيل وهو اللي شاهد اتفضل احنا احنا ما بنقولش كده افتراء على حد طيب حصل ايه بعد كده بسرعه يا علي اتفضل حصل بسرعه ان البياعين قالوا لهم افتحوا لعربيه الاسعاف مردوش اتشبكوا مع البياعين كويس.
وطلعوا علينا بمطاوي وبخراطيش كويس.
في خرطوش اتاخد منهم واخدوا فرد من فروض الامن بتاع اسم القصر ال- قصر النيل اسمه ابراهيم تبع اسمه ايه؟
النقطة اسمه ايه؟
ابراهيم معاه خرطوش اسمه ابراهيم واخده واخدينه احنا واديناهوله آه.
خده هو معاه خرطوش لغايه دلوقتي كويس.
تبع ضابط اسمه وليد الفرماوي في تبع نقطه المعروف التابعه لقصر ال- القصر ال- قصر النيل كويس وبعد كده حتى في اول المظاهره جه ولد كده وراح داخل على المأمور إبرا- مأمور اسمه إيهاب فوزي بتاع اسم الأزبكية ما آه.
ال- ال- المنطقة تبع الإسمين الحتة دي تبع الإسمين تبع اسم قصر النيل في معروف وتبع اسم الازبكيه وتبع اسم الأزبكية كويس.
راح رايح الولد قال له إحنا هنقفل الشارع قال له اعملوا اللي تعملوه ده مين ده- لا معلش ثانيه واحده ده مين آه.
بيقول لمين ومين رد عليه واحد من المتظاهرين بيقول.
راح قال لمأمور الاسم اللي اسمه إيهاب فوزي
إيه؟
اسمه إيهاب فوزي احنا هنقفل الشارع قال اعملوا انتوا قالوا عايزينه اعملوا اللي تعملوه واقفين حاطين ايديهم في في جنابهم ويتفرجوا كويس ده ده ده قال له إيه بعد المظاهره وبعد ما خلص وبعد الاستهتار اقسم بالله انا سامعه وهو بيسال اثنين ظباط مين اللي مشاهم؟ راح قال له اقسم بالله يا باشا اللي مشيتهم الناس علينا احنا احنا مشيناهم احنا آه.
اللي مشيناهم عشان خلوا احنا اللي تصدينا ليهم بعد ما لقيناهم الناس بتموت واقفه في العربيات الاسعاف اشت- اشت- يعني انتوا اشتبكوا- انتوا انتوا دورتوا الضرب في الجماعه اللي هم واقفين عند دار القضاء عليه وقافلين الطرق قافلين الطرق هم اللي هم اللي ضربوا هم اللي بداوا الضرب بعد ما انا قلنا لهم عارف انت يعني بداتوا تضربوا فيهم انتوا كمان يعني ايوه واخدين يا استاذ آه، شيخ خالد واخدين ال- المصدات بتاعه دار القضاء واخدين الشوارع مصدات الحديديه طيب وصل الامر لفين باختصار يا علي الله يكرمك ايه اللي حصل في و- الاخر وصل, وصل الامر في الاخر ان حصلت المشاكل وحصلت الضرب وبعد كده احنا مشينا روح بعد فتره بعد ساعه وفتحنا الط- فتح الطريق وفتحنا وعدينا الناس وعدينا الطريق والناس شفرتنا بعد ساعه لقينا ناس جايه من التحرير مسجلين خطر احنا مسكنا سبعه منهم وديناهم اسم الازبكيه سبعه طلعوا مسق- مسجلين خطر اللي مسكناهم سبعه كانوا أكتر من سبعه معاهم برضه طب خطوط انتوا ومعاهم وديتوهم أسلحة.
معلش ثانيه واحده اهدى عليا عشان التوثيق وديتوهم عملتوا لهم محضر يعني ولا بتسلموهم آه.
وتمشوا سلمناهم هناك في ناس عملت محضر وفي ناس طلعوا كلهم مسجلين يا شيخ خالد طب ماشي فرقة اتفضل يعني باستقرار.
كويس ايه اللي حصل لما اتمسكوا بقى لا مسكوا وديناهم هناك طلعوا بالليل أربعة طلعوا منهم في ثلاثة دلوقتي محبوسين و- وال- والسيد المأمور السيد المأمور هو اللي طلعهم اسمه إبراهيم فوزي لكن السيد رئيس- ابراهيم ولا ايهاب اسمه إيهاب إيهاب فوزي آه، معلش معذرة آه.
ال- لما رئيس الرئيس رئيس المباحث اسمه أحمد الأعصر ده راجل محترم جدا كل الناس بتشكر فيه الكويس احنا بنقول عليه كويس واللي واللي ماشي غلط بنقول عليه ماشي غلط هو يعني اللي اذا عمال اذا ما ز- ما زال في اسم آه، الازبكيه دلوقتي ثلاثه من اللي اتمسكوا امبارح اه النيابه دلوقتي اللي احنا عرفناه لان في عندنا بياعين اتعورت كتير ضربه بنطاوي يا شيخ خالد جورنال الاهرام بتاع اول امبارح جايب في الصفحه اللي في الوش المتظاهرين وهم ماسكين المطاوي وبيضربوا بياع عندنا لو عايز اجيبه لك اجيبه لك مشوهين وشه خالص يا شيخ خالد يا عم ما تجيبليش حد الله يكرمك شكرا جزيلا يا علي الله يرضى عنك ويبارك فيك يعني اهو ال- اللي بيسمع يتصرف يشوفوا باسم قصر ال- النيل واسم ال... واسم ال- آه، اتفضل اتفضل آه، يا شيخ خالد دلوقتي احنا عايزين الناس تنزل شعبيه اللحمه احنا بنعمل احنا عندنا مثلا فروض الفرج غير التوقيعيه عندنا آه، عاملين جمعيه اسمها وطن ومواطن وطن ومواطن دي بتتواصل مع الناس في الحاجات في الاشتباكات بنصالح بين الناس بنصلح بين الناس بنصلح بين الجزارين اللي بيموتوا بعض وبنصلح بينهم وبنصلح بين الناس وبنعمل خير كتير جدا لله عز وجل لا نبغي من من- من حد حاجه ج- ج- جمعيه عاملينها اسمها اسمها وطن ومواطن ما وطن مواطن فروض الفرج اه طيب.
واحنا عاملين برضو في في في وسط التوفيقيه لينا لجان شعبيه من اول ان شاء الله محمد فريد مرورا ب بشارع شريف مرورا بعماد الدين ان شاء الله احنا سنقف باذن الله لاي مظاهره تخرج عن الشرعيه ب- بالمرصاد هنقفلهم بالمرصاد محدش ان شاء الله ش- شكراً.
هيقدر يقرب ناحيه هيبه الدوله شكرا جزيلا يا علي على مداخلتك معانا ما هو اذا غاب الامن هيضطر الناس تحمي بيوتها زي ايام اللجان الشعبيه ايام الثوره وهيقف بمسدساته وهيقف بعصيانه هيدافع عن بيته وعن عرضه لانه شايف انه يعني واحد بيقول لي ان الضابط بيقول هن- هنقطع الطرق ومأمور القسم على حسب كلامه بيقول له اعملوا اللي انتوا عايزينه ف الشرطة الشرطة محتاجة يعني ما احنا قلنا لا افراط ولا تفريط محتاجة محتاجة ان احنا نتكلم بقى في تخريج دفعات جديدة من طلاب كلية الحقوق واللي ما يشتغلش الشرطة كويس يتوكل على الله يخرج مع الف سلامة ودخله اللي عايز يشتغل للبلد وندي لضابط الشرطة المحترم اللي بيقف وبيأدي شغله لله وبيخاف على بلده وبيحلل قرشه نديله اعتباره لما يتأذي نعرف انه اتأذى وندافع عنه ولازم نعظم ونثني عليه لما يعمل حاجة كويسة انما طبعا انت عندنا اعلام بيعتبر ضباط الشرطه الصالح زي الطالح بل بالعكس الطالح عندهم افضل من الصالح في هذه المرحله يعني آه، اخيرا في الاستاذ آه، في حد بعت لي رساله محمد عمر خضري سالم بيقول أح- اعرف سيادتكم ان انا من شباب 25 يناير واصبت بطلقات ناريه بالرقبه وقلت عمل سبع عمليات وصرفت سبعين الف جنيه وذهبت لحزب الحريه والعداله بشبرا وقالوا لي ارسل لسياده الرئيس وارسلت الورق كله بعد شهر من تولي الحكم ما حدش رد عليا انا كنت بعمل بالسياحه في مطاعم تشيلس مدرب فرق وأجبرت على الاستقالة وسوف أحبس بسبب وصولات الأمانة التي علي ومعي ثلاث إيصالات وأرسلت لجميع الجهات ولم أجد حلا أرجو أن تجد لي حلا وأنا حتى الآن لم أجد حق العلاج وأرجو مساعدتي وأحمل كرنيه مصابي الثورة وانا عايز اعرف مش مصاب الثوره كانوا بيقولوا ان في رواتب شهريه بتت... الناس بتديها لهم او كده ونمره اتنين انا طبعا يعني لعله يكون بيسمعني الاستاذ منصور عامر صاحب محلات شيلس وفيه من الخير ما أعرفه أتمنى من الله سبحانه وتعالى أتمنى من الله لو كان سمعني أو حد من محبينه سمعني أو حد من الفيسبوك يعرف ابن عمر سمعني انه يبلغه لعله يعمل له راتب او حاجه لحد ما نكلم حد من الدكتور حلمي الجزار النهارده ونكلم اخونا احمد آه، خليل انهم يتحركوا لمساعده هذا الرجل طالما معاه ما يثبت انه مصاب ثوره والراجل بيقول دفعت 70000 جنيه على حسابي لعمليات ومحدش سال فيا وواعد بطاقته الحقيقه وباعت قلبت وصورة من الكارنيه بتاع مصابي الثورة ربنا يشفي كل مريض طيب حاضر دكتور أحمد خليل نقعد خمس دقايق كده لحد ما يوصل ون ون وندخل بالضيوف كلها إن شاء الله عندنا في مركز بيبة محافظة بني سويف مدرسة, مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات في الصف الثاني ما استلمناش كتاب علم الاجتماع حتى الآن وكتاب التاريخ يا دوب مستلمينه امبارح يا ريت توصل رسالتنا توصل لمديرية التعليم ببني سويف ما هو حاجة من الاثنين يا تلغوا الكتب المدرسية ونخلص من حكاية الطباعة دي والتكاليف اللي عمال عمال على فاضي دي ونحاول بقى الفكرة الجديدة بتاعت الايبادات المختصرة ويبقى المناهج محطوطة عليها على فلاشة ولا حاجة والناس تذاكر في بيوتها ونخلص يا اما وتدوا لهم طبعا ال- ال- الايباد ده بثمن معقول يعني انما فكرة ان احنا نقعد ندي للناس الكتب قبل امتحانات اخر السنة بشهر وفي الاخر نلومهم على الامتحانات آه، ده تهريج زيادة يعني يا شيخ خالد أنا أرسلت لحضرتك أكثر من رسالة بخصوص أني كنت أعمل مصور فيديو في مكتب إنتاج فني ولكن نظر أحداث أغلق المكتب وأجلس في المنزل من ستة شهور طيب موبايل حضرتك عندنا نكلمك بس أنا أرجو في حاجة يعني في واحد بيبعت لي أنا عارف ومقدر ظروف الناس والله بس بيبعت لي كما لو كنت أنا وزير القوى العاملة يعني يعني أنا مش فاهم وأنا ممكن آخد تليفونك وأكلم حد اللي متاح من أهل الخير زي ما حصل امبارح وأنا أعرف إن في مصر ناس أهل خير الله يوسع عليهم ويبارك لهم في عيالهم بل بالعكس والله صاحب مصنع قال لي في الظروف اللي إحنا فيها دي أنا اشتغلت أفضل بكتير مما كنت بشتغل قبل الثورة لأن أحسابه تقي لله وبيطلع وربنا علمنا ومن أم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه والحسن البصري كان بيقول من أيقن بالخلف جاد بالعطية الواحد يبقى عنده يقين في الله ان ربنا هيديله طول ما هو بيفك كرب الناس سوهاج حالات الخطف انتشرت بصورة مفزعة والدوريات الأمنية اختفت داخل المدينة والسرقة وخطف الشنط من النساء والفتيات عين عينك في الشارع مع ان أهالينا في الصعيد طبعا يعني دول على راسنا من فوق فيا ريت أهالينا في الصعيد إذا كان الأمن مش موجود اعملوا لجان شعبية وحاولوا كده بقدر الإمكان توقفوا هذه المهازل لحد ما الأمن إن شاء الله ربنا يصلح حال ال- اللي هم منفلتين فيه ويتوبوا لله ويرجعوا قبل ما يموتوا ويلقوا الله جل وعلا بهذا التقاعس والشرفاء زي ما شفنا اللي كان باعت لي امبارح الظابط يعدي عليه يقول له انت واقف كده ليه ما دماغك يقول له يا فندم بشوف شغلي يقول له طب لما حد يعمل لك حاجه ما ترجعش تعيط تخيلوا دي دي رساله واصله اتمنى يا رب انها تكون كذب ولو ان انا حاسس انها مش كذب ان شاء الله يعني مفيش حد من مصلحته انه عايز يقول الكلام ده انا هخرج فاصل طبعا عندي مشاكل كتير واخبار لكن آه، اخد فاصل اقابل ضيوفي الكرام للخروج من الازمه اللي بنشوفها ورأب الصدع ولم الشمل ونقول للناس انه طبيعي تحصل خلافات لكن مش عايز- مش عايزين شقة الخلاف تتسع قاتل الله التويتر ها والفيسبوك أحيانا لما بيزود شقة الخلاف وبالذات أنا لا أقول من الشباب العادي بقول من النخبة نفسها والقادة السياسية اللي عمالة على طول إيدها على الكيبورد تخبط وترزع وتقول وتتكلم نهدى أعتقد قليلا طبعا كان في مرفوع على المصري اليوم قضية آه، كاتبين خبر أنا عايز أعرف المصري اليوم دي يعني مصاحبة إبليس بالليل يعني بيجي لها وحي مثلا ناس عندها كاتبين الكتاتني يجتمع بقيادات الإخوان في منزل الشاطر لبحث نتائج لقاء البرادعي وأمين عام الحرز والحرية العدالة بيقول ده الكتاتني في اليابان من الحد اللي فات لغاية الجمعة اللي جاية مصر اليوم بتاعت اللي كانت حزينة جدا إنه مش هي دي كانت الزرافة لا دي غيرها دي ما هو ده إعلام الزرافة والاستظراف يعني آخد فاصل وقابل ضيوف الكرام نتكلم في قضيتنا فاصل ونواصل بإذن الله خليكم معنا